أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً بسم الله الرحمن الرحيم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون بسم الله الرحمن الرحيم إن ربي على كل شيء حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وحفظناها من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه يحفظونه يحفظونه من أمر الله بسم الله الرحمن الرحيم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم وربك على كل شيء حفيظ بسم الله الرحمن الرحيم الله حفيظ الله حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم أجمعين وأنزل علينا السكينة أجمعين وآمنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ازيكم عاملين ايه وماشيين على الخطة بتاعت حسن المسلم ولا لا بتقولوا اذكار الصباح ولا المل- والمساء ولا لا انا عايز كل الناس اللي بتتابعني يقولوا لي هم بيتابعوني من انهي محافظات لو من مصر ولو من بره مصر يقولوا لي هم منين ربنا يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما احنا امبارح اشتغلنا سوا ايه اول بس حاجة قلنا فضائل الاذكار وقلنا نقول ايه لما نصحى من النوم ونقول ايه واحنا بنلبس هدومنا صح اتعلمنا ده امبارح الكلام ده يا جماعة بيأمن اليوم كله الكلام ده بيأمن يومنا كله بيجعل يومنا كله امان وسلام لان اللي بيكلمني في تليفوني يقول لي انا خايف من كورونا و- و- واحده بتكلمني تقول لي آه، انا خايفه من زوجي واحد يكلمني انا خايف من زوجتي والاغرب بقى اللي اللي بتقول لي الانسه اللي بتقول لي انا خايفه ومش عارفه انا خايفه من ايه اللهم امن قلوبنا يا رب انا حاسه ان في حاجه هتحصل ايه هي مش عارفه انا هقول لك ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ان ربنا هيستر اللي هيحصل ان ربنا هينصر اللي هيحصل ان العيان ربنا هيشفيه اللي هيحصل ان الخايف ربنا هيطمنه اللي هيحصل اللي هيحصل ان احنا هنحج يا نهار ابيض من فلسطين ومن العريش والسعوديه وليبيا وبالبيض هلا الشرقاوي ومن الغربية طنطا ومن أسيوط والنعم بالصعايدة يا ألف مرحبا بس أنا غرباوي بقى الناس اللي الناس اللي من الغربية بقى دول حاجة خصوصي مش كده حاج أشرف ولا إيه؟ إن شاء الله رد على أسئلة الأرض بيقول ما ترد يا عم عليا يا عم شاهد ما بتردش عليا مش عارف والله ما فهمتش السؤال صلوا على الحبيب صلوا وفي اسكندرانية هنا منورين من فضلك يا فضيلة الشيخ تدعي لي ربنا يرزقني الذرية الصالحة ربنا يديك الذرية الصالحة يا هلا والقليوبية الناس اللي من القليوبية دول اخوالي بقى الناس اللي من القليوبية دول اخوالي ربنا يكرمك انا والدتي الله يرحمها من القناطر زين بيقول لك اعتبرنا كلنا من الغربية ماشي يا سيدي والناس البحراوية برضو جيراننا مش كده؟ ربنا يبارك فيكم لا اللي من دمياط ده فوق بقى ده هناك عند اليونان بعيد وأسوان والنعم ناس القلوب الطيبة والسودان حبايبنا شيوخنا شيوخنا وأصحابنا وتلامذتنا التلات أجيال في السودان بورسعيد والنعم ده المدينة المنورة بتاعت مصر بورسعيد يا هلا بكم جميعا يا أحباب ربنا يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما يا رب انشاط الرمل دي فين دي دي منوفيه ولا ايه هم ال- ال- ال- ال- المنايفه بيخافوا يقولوا ان هم منايف صحابي برضه حبايبي ونسايبي احسن ناس يا هلا يا هلا مهران منورنا والنعم باهل المحله طيب والرياض يا هلا ربنا يجبر بخاطرك يا سماح او يا سامح ربنا يديك الذرية الصالحة يا بتول والنعم بأهل تونس والمغرب والجزائر واسكندرية والشام ولبنان ربنا يبارك فيكم جميعا يا أحباب طيب نطمع بقى ان كل الناس دول يعملوا شير قبل ما نبدا درس النهارده انتوا خدتوا الرقيه لوحديكم كان المفروض اول ما تلاقوا الرقيه شغاله بتاعه الحفظ دي تنشروها وتشيروها اهلا بالجزائر واهلها آم، اه عايزين ندعي الاخت اشرف مجدي بتاع بلبيس عايزين ندعي الاخت اللهم اشفيها يا رب نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي سوا 10 مرات بنيه ان ربنا يشفيها لان حالتها صعبه جدا في الرعايه المركزه اللهم صل وسلم على النبي عليه الصلاه والسلام يا رب اشفينا جميعا وعافينا من كل بلاء ومحنة وفتنة يا رب الرحيم الأمانة اللي خايف يعمل ايه أولا أنا عايز أقول لك حاجة في فرق بين الانقباض والخوف طور سيناء يا حبيبي مش هتعزمني بقى نفسي أطلع جبل الطور ربنا يا رب يجمعنا على طاعته وفي حب الله صلى على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا على الحبيب بقول لكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول حاجة احتمال تكون أنت مش خايف وأنت فاكره خوف احتمال تكوني أنت مش خايفة ولا حاجة أنت أنت عبرتي عن إحساسك ده بإيه أنا حاسة أن أنا خايفة الحقيقة أن أنت مش خايفة ولا حاجة الإحساس ده انقباض والانقباض أو الغمة دي مش دايما يكون هي هي الخوف واضح الكلام؟ وهو غالبا اللي بيقول انا خايف مش عارف انا خايف من ايه غالبا بيكون هو ده خلاص الانقباض ده اكيد وراه سبب ممكن يكون وراه ذنب وغالبا ممكن يكون وراه ذنب سر ذنب عمله وربنا بس اللي شافه وممكن يكون عين وحسد وممكن يكون ان انت رضيت عن نفسك واعجبت ودي عقوبة العجب واكتر سبب بيجيب الغمة ان انت تبقى متعود على عمل صالح وتبطله بس والله العظيم يا ليلى ليلى دي بنتي ها والله العظيم يا ليلى هو ده السبب اللي متعود يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم ألف مرة يوم ما يسيبها قلبه يتقبض اللي متعود يقرأ كل يوم عشر أجزاء ثلاث أجزاء خمس أجزاء جزء واحد عشر صفحات نص جزء يوم ما يسيبه قلبه يتقبض عرفت يا دودو عرفت يا داود العمل الصالح ان انت كل يوم كنت بتتصدق بصدقة يوم ما تبطلها قلبك ينقبض علشان كده يا اللي قلبك مقبوض انا عايز اقول لك انت حد حلو جدا انت حد حلو قوي قوي قوي قوي يا اللي قلبك مقبوض وخايف انت حد كويس جدا لان ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك معاملة انه يريد بيك ان انت تستمر فما تبقاش سامحني في الكلمة ما تبقاش أحول البصيرة ربنا بيضطرك ليه ما تدورش على الفرج عند حد غيره فهمتني اوعى تروح تفتح التلاجة تفتح التلاجة ليه يا ابني مش عارف هو بيفتح التلاجة وخلاص طيب خلاص يفتح التلاجة يفتح التلاجة يبص للتلاجة من فوق لتحت كده ويقلبها يمين وشمال رف رف وبعدين يقوم قافل التلاجة تاني وقاعد ما كلش ليه ما شربش ليه ربع ساعة نص ساعة ويقوم تاني يفتح التلاجة يبص من فوق لتحت يقلب في الفيس يقلب في يوتيوب ليه عمال يقلب ما بيوصلش الحاجة ليه ليه عمال يفتح تلاجة ويقعد ويفتحها تاني ويقعد ليه علشان روحه اللي جوه بتقول له انا جعانه فهو بيحاول يدور للروح على الاكل فبيفتح بقى التلاجة فالروح قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي الروح من امر ربنا الانسان من الارض من التراب فاكله وشربه منين من الأرض سواء حيوانات أو طيور أو نباتات طالعة من الأرض لكن الروح مش من الأرض ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلما بتفتح الثلاجة بتلاقي إيه؟ لحوم وطيور وفاكهة وخضار من الأرض الروح عمالة تدور مش لاقي حاجة الروح عمالة تدور على أكلها مش لاقية زي بالظبط ما يعني لو لو العربيه عايزه بنزين نفتح لها الثلاجه لا مش لاقي اكلها اقول لكم على موقف هو مش موقف طريف هو درس وحش من دروس حياتي انا خطبت خطبه جمعه اسمها المهندس هدهد خطبه اسمها ايه المهندس هدهد كان في سلسله مدرسه الوحي او في سلسله اصول خدمه الدين فقلت اجيب هدهد افرج الناس عليه فكلمت واحد من الناس اللي هم بتوع سوق الحيوانات والكلام ده قلت له عايز هدهد فجاب لي قال لي احنا في العقارب ما بنشتغلش فيه بس انا هجيبه لك بس خد بالك الهدهد ما بيحبش الحبس قلت له انا مش عايز احبسه هي صلاه الجمعه نفرج الناس على الهدهد بعد الخطبه ويمشي يروح لحاله يطير جاب لي الهدهد الخميس العصر الهدهد مات قبل الفجر مات في قفصه معاه الدود اللي بياكله معاه اللي مش عارف ايه اللي بياكله معاه اكله اللي بيحبه بس هو مش دي طريقه اكله هو ما يحبش الحبسه هرب على طول ما عرفش يهرب مات الروح رفضت انها تتعامل المعامله دي شوف عزه نفس الهدهد وشوف حالته النفسيه طبعا نتوب الى الله من ذلك لكن انا فعلا ما كانش قصدي ان انا اضر ولا اقتله ولا شيء انا كل ما كنت عايزه هو انه يعني نفرج الناس الهدهد ده يا عم تفرج الناس ايه الناس مش عارفه الهدهد هو كده قدر الهدهد ده ان يبقى يتشاف من بعيد ما يتقنيش ما ما يترباش ده اللي حصل فروحك زي الهدهد ده مش الاكل اللي يشبعها حتى طب ناكل بره طب نجيب مش عارف اكل دليفري طب طب نعمل مش... ما فيش الروح ما ينفعش معاها الطريقه دي طيب نقلب في الفيس لا الروح برضو عايزه حاجه تانية غير ده كله الروح عايزه ايه عايزه ربنا فانت قلبك اغتم علشان بيقول لك ارجع لربنا قلب في اللي بينك وبينه ارجع شوف ايه العبادات اللي كنت بتعملها ومقصر فيها بس والله العظيم اتحلت اتحلت خلاص انت هترجع للي كنت بتعمله العبادات الصالحه اللي كنت بتعملها هتبص تلاقي الوحشه دي راحت والغمه دي راحت الغمه دي ممكن تيجي من الحسد ودواها حاجتين بالاضافه للاذكار اذكار الرقيه او اذكار الصباح والمساء اللي اتفقنا عليها امبارح بالاضافه ليها خد السر ده دخل السرور على الناس اعمل حاجه تفرح اعمل حاجه تفرح شوف حد كده وفرحه يعني جننه بيقول لك ايه من الطرائف بيقول لك يعني بيقول لك لما تلاقي حد متنكد وزعلان ومكتئب وبتاع ما تقولوش ابشر انت هتنجح انت كويس وشغل التنميه البشريه دي اديله 200 جنيه وهو يفرح اديله 200 جنيه والاكتئاب هيتبخر ويزود صح ولا لا صح صح الموضوع اكبر من 200 جنيه ربنا الف ذات بينكم يا رب وبيننا ويصرف عنا وعنكم الشقاق والنفاق وسيء الاخلاق يا ارحم الراحمين اللي عايز اقوله يا حبايبي ان دخل السرور هتفرحه من الطريف ان ان تقول ايه واحده بتقول انا لما بحس بالخوف والغمه والاكتئاب بقفل على نفسي واشغل اغاني وارقص حلال ولا حرام حرام حرام هو ربنا اضطرك هو ربنا اضطرك سبحانه وتعالى ليه علشان تقومي تلجئي لغيره لا قلبي كده في قلوب المطربات والمغنيات والراقصات هتلاقيهم اتعس ناس في الدنيا بيبينوا للناس سعادتهم بره لكن فين الله يرحمها فلانه وفلانه وفلانه المطربين كلهم اللي مات مكتئب واللي انتحر واللي سوى واللي عاد لكن اللي مع ربنا سبحانه وتعالى ما يبعدش وما يضيعش وما يحزنش بس انت اللي مصمم ربنا بيضطرك له وانت بتهرب لغيره بتهرب لغيره ليه بتهرب لغيره ليه الجأ له هو مش هو ده هو جاب لك الغمه دي علشان تفرح حد ودايما اقول زي ما الحاجه هبه المشنب بتقول لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم مش تقول له نكته امال ايه صدقة الصدقة سرور تدخله على مسلم تفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا يعني هتلاقيها وافش آه، آه، اعملي له كريبايه آه، هيخلص الغمه اللي هو فيها دي ان شاء الله اقول رقم تليفوني في نهايه البث والبث قصير جدا ان شاء الله فاضل فيه باذن الله فاضل فيه بالكثير ربع ساعه صلوا على الرسول صلى صلى الله عليه وصحبه وسلم فالمقصد هو يا اصحابي ان ادخال السرور على الناس بي بيكون جزاؤه من الله ادخال السرور عليك وتروح الغمه الحلقه فكر ازاي تفرح حد والحمد لله ان ربنا حواج لك ناس هم بالفعل طلبوا منك مساعده الباب سهل اهو اوعى تكون زي اللي بيقولوا اوعى تكون زي اللي بيقولوا والله العظيم انا ببقى عايز اخرج الصدقه وبلاش حد يستحق ما تلاقيش حد يستحق لا تعالى اقول لك ده ده ده اللي بيستحقوا كتير الحاجه رانيا حمزه بتقول لك الشوكولاته بتحل كتير من المشاكل اه والله الشوكولاته والورد والعروسه والبت... والمانجا على فكره والمانجا يا جماعه عايزين نعمل لايف مخصوص عن المانجا آه الامور دي ندخل السرور على الناس لما تدخل السرور على حد انت كمان هتفرح وربنا سبحانه وتعالى قال هل جزاء الاحسان الا الا الاحسان يبقى كل ده احنا لسه ما رحناش للخوف احنا بنتكلم على حاجه شبه الخوف الغمه الانقباض الغمه والانقباض قلنا لو كان سببها عمل صالح احنا مداومين عليه وسبناه يبقى نرجع للعمل الصالح ده دور على حسناتك اللي بطلتها وارجع لها قلنا كمان لو حسد تقول اذكارك وترقي نفسك من العين والحسد وتدخل السرور على حد عشان تخلص من الغمه دي كذلك من اسبابها ذنوب السر انا هقول رقم حاضر في نهايه البث من اسبابها ذنوب السر يبقى نصلي ركعتين ونطلب من ربنا في السجود ان هو يقضي حوائجنا ويفرج كروبنا ويغفر لنا صليتوا على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يبقى وانت ساجد فاضفض لربنا في أدعية للكرب يا جماعة يلا قولوا معايا شوية الأدعية دي اللهم أنت ربي قولوا ورايا ارفع ايدك ارفع ايدك كده يلا قول قول يعني قول قول يعني حرك بقك قول يعني طلع صوت من بقك اللهم أنت ربي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أقول بالراحة حاضر اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به به نفسك أو أنزلته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي يقول الدعاء ده ربنا يبدل حزنه فرح الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي يقول الدعاء ده ربنا يبدل حزنه بقى فرح تاني اللهم احفظنا يا رب اللهم بارك لنا يا رب ربنا يبارك أولادكم وأولادنا يا رب واصلح لنا وحالنا يبقى اللي عايز يفرح يذكر الله يقول, يقول الذكر ويفرح يلا قول ورايا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال صليتوا على النبي صلى الله عليه والله الواحد يعني زعلان من مسمى بنته مكة والله العظيم البنت كل ما اندع عليها قلبي يوجعني ربنا يرد لنا الحج يا رب ويجمعنا في الحج يا رب العالمين صلى على الحبيب صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما تقول الذكر يلا هو الذكر هو جزاه الله خير حاجه شيماء انا ثبتت التعليق اهو بتاع الحاجه شيماء خدوا التعليق ده copy خدوا ال comment ده افتحوه كده دوسوا على كلمة عالم المزيد وصوروه كده وهو ده ذكر الكرب لما حد يكون حزين يقول الدعاء ده ربنا يبدل حزنه فرح خلاص والصلاة على النبي مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا يغفر ذنبك وتكفى همك ما أنت زعلان ومهموم صلي على النبي ولا أنتوا فاكرين إن الصلاة على النبي دي يعني إحنا بنضحك بيها على الناس ولا انتوا فاكرينها ما بتجيبش نتيجة لا والله العظيم الواحد بيتمسى يقول انا هجيب انا هخلص على الهم ده النهارده انا هخلص على المشكلة دي النهارده بشوية صلاة على النبي وبألف صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وحسن ظن في رب العالمين سبحانه وتعالى صليتوا على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم فرج الكرب وأذهب الهم يا أرحم الراحمين طيب يبقى لو ذنب لازم نتوب منه وانا عايز اقول لك حاجة ربنا بصوا علاقة الذنب بالهموم ايه ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا يونس ايه فاستجبنا له ونجيناه من الايه من الغم من الغم انت مغموم بسبب غلطة الغلطة دي رمتك في الغم الغم اللي هو بطن الحوت ده عايز تطلع منه قول اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله اللهم صل وسلم على النبي وآله يا جماعة احمدوا ربنا يا جماعة احمدوا ربنا بالله عليكم احمدوا ربنا سبحانه وتعالى عارف انا عايز اقول لكم احمدوا ربنا ليه علشان الصلاة على النبي دي الصلاة على النبي دي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما استخدمها الصوفية بالجهل وبدون علم حصل ايه انا مش عارف هو الادمن عمل شير للبث ده وداه هناك على على ال page ولا احنا شغالين على ال profile بس لو عرفت بكره انه ما كانش على ال page هزعل صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي بقوله لحضراتكم علاقة الغم بالذنب الذنب ده خلاك زي ما تكون في بطن الحوت فلما تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تخرج من الغم والصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما تصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ربنا يستجيب دعائك الصلاه على النبي دي مظلومه الصوفيه بيصلوا على النبي صلاتهم على النبي حابطه الناس اللي بيستخدموا الصلاة على النبي في الشركيات وفي الأعمال وبيمدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجات ليست فيه يقول إن هو نور عرش الله أو إن هو أول خلق الله أو يطلبوا منه المدد عليه الصلاة والسلام أو من آل بيته كل ده بيحبط عملهم فلما أقول لك صلى على النبي قول الحمد لله لأن أنت عندك الصلاة على النبي اللي هو الرسول قالها إحنا على هديه وعلى طريقته علشان كده بنربح علشان كده بتحصل لنا المفتاح بيفتح مفتاح بيفتح لكن لما يكون مش على السنة ما يفتحش واضح الكلام يبقى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام دي تساعدك على التوبة وتصرف عنك الغم شفت يا صاحبي علاقة الغم بالذنب شفت علاقة الغم أتمنى ال admin يدور على ال على تليجرام هقول رقم تليفوني حاضر ال admin يدور على تليجرام على العشر صيغ صلاة على النبي اللي احنا حاطينهم آه وينشرهم لنا هنا في ال- في ال live ده العشر صيغ بتوع الصلاة على النبي موجودين على التليجرام يعني لما ت search كده في قناة التليجرام وتكتب مثلا وذريته هيطلع لك نتيجة فيها آه، بوست كده كنا عاملينه فيه 10 صيغ للصلاة على النبي حطهم لنا هنا يميلكم صغير الله يكرمكم خلي الناس تبقى في كده تنويع وتبديل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام العشر صيغ دول الرسول نطقهم صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة قالوها قدامه وهو رضيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأتمنى برضو تتحط في آه، البث المباشر على اليوتيوب تمام يا حبايبي كل ده لو الغم انا مش عارف سببها لسه ما رحناش عند الخوف م- و- وال- و- والرعب والهلع خلاص لسه احنا بنتكلم على الغمه اللي مش عارف لها السبب دي الضيق الوحشه دي لكن الامن اللي هو الامن في خطبتين جمعه خطبه اسمها صنعه الشجاعه وخطبه اسمها آه، احمد قلب الاسد الخطبتين دول عن الشجاعه اتمنى الش- خطبة اسمها الشجاعة صنعة وخطبة اسمها أحمد قلب الأسد الخطبتين دول عايزك تتفرج عليهم وأنت قاعد كده تشوف تتعلم الشجاعة اللي هو بقى في مسألة الخوف من غير الله الخوف من مدير الخوف من أذى مؤذي الخوف من كده الخوف ده إزاي نتخلص منه وربنا سبحانه وتعالى يصرفه عننا وصفة بقى طويلة ان شاء الله تشوفوا ال- الخطبتين دول ونتعلم لكن النهارده عايز اقول لكم على كلمتين في موضوع الامان الامان يا حبايبي بيحتاج لقوه القلب الامان بيحتاج لايه لقوه القلب في فرق بين قوه الايمان وقوه القلب قوه الايمان ان الانسان مصدق ان ربنا على كل شيء قدير بس التصديق ده جوه القلب علشان القلب ده يبقى جسمه جامد ويقدر يخليك تطبق اللي اتعلمته ده ان ربنا هو الرزق بايده انا وانت عارفين اهو نقول الارزاق بيد الله صح انا وانت نقول آه، ال- آه، ان رب ان ما رزقي مش هينقطع ان الامان ده بايد ربنا سبحانه وتعالى كل ده كل ده آه، نقوله كلام لكن عشان يبقى فعلا وحقيقة أواجه الصعب وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرنا على ما أديتمونا نعمل إيه؟ الأخت نور مكة كاتبة أسماء الخطب ليه؟ هاتيها بالروابط هاتيها لي من من على اليوتيوب بالروابط الخطبتين دول علشان آه، الناس آه، يحتفظوا بال- بالرابط ده آه، روان ادخلوا قناة التليجرام هاتوا لنا العشر صيغ دول طبعا والنساء تسمع طبعا انا طلبت يا استاذ جمال بعداوي هو من الناس اللي قدم اللي معايا يجيبوا لنا ال 10 صيغ بتوع الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام علشان كلنا نحتفظ بيها ونبعتها لبعض مش عارف راحوا فين صليتوا على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فالفكره في ان الانسان آه، لما يحول اللي جواه ده من مجرد علم بان ربنا هو اللي بايده كل شيء وان الاقدار مش هتتغير ازاي يحوله لان هو فعلا يواجه المخاوف الاجابه بقوه القلب قوه القلب يعني ايه قوه القلب يعني القلب يتعود على مواجهه الاشياء ومواجهه التحديات فيبقى بيتعامل معاها بقدره دايما نقول ايه عارفين يا حبايبي دايما نقول اللي, اللي بيخاف من الامتحانات واحده بتخاف من الامتحانات ب- ازاي ده بتتعبها القولون العصبي آه، بتعرق تترعش قلبها يدق جامد حد ي- يبدا ينسى آه، مفاتيحه ينسى مش عارف ايه صليتوا على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم آه، الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آم، صليتوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماشي الكومنتات بتخطفني من الناس انا بدور مستني الكومنتات ال comment بتاع العشر صيغ صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام عشان احطها لكم دايما نقول ايه اللي بيخاف من الامتحانات امتحن كتير حل امتحانات كتير خليك معانا يا حسين هقول لك دلوقتي تعمل ايه تروح الخلقه يلا نقول دلوقتي على طول حط ايدك اليمين على قلبك يلا يلا يا حبايبي حط ايدك كده حط ايدك كده يلا حط ايدك كده قول ورايا الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا أشرك به شيئا الله الله ربي الله الله
ربي ربي
لا أشرك به شيئا لا أشرك به شيئا الله الله ربي
الله الله ربي
لا أشرك به شيئا أشرك به شيئا الله الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا أشرك به شيئا الله الله ربي الله الله ربي
لا أشرك به شيئا لا أشرك به الله الله ربي شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا أشرك به شيئا
يبقى لما تقول كده ان شاء الله ينصرف عنك الخوف وتحس بالامان بنقول دايما اللي بيخاف من الامتحانات امتحن كتير بيخاف يسمع سمع على شوف كتير يوم القلب يبدا ينمو عنده يبدا ينمو عنده آم، آه، طاقه يقدر يواجه بيها التحديات ويواجه بيها الصعاب طيب يا حبايبي احمد خليل ما هو ما هو التليفون عاكس انا قلبي اهو بالظبط بس التليفون عامل السيلفي بيعكس الصوره يعني دي ايدي اليمين واخد بالك صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللي عايز اقوله آه ان شاء الله الناس طبعا آه في ناس بتقول الصوت راح الصوت راح يا جماعه الصوت راح الصوت راح ما راحش ولا حاجه الناس بتقول الله الله ربي لا يشرك بشيء طيب إيه اللي آه اللي سمعنا يدينا ال... يدينا لافات و شوية لافات كده اللي سامع يدينا لافات خلينا نسمع تمام تمام خلاص طيب اللي سامع يعمل شير يعمل مشاركة تحت كده ينشر البث على صفحته على الجروبات طب زي الفل خلاص صلى على رسول صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه طب الحمد لله بشركم الله بالخير زي الفل زي الفل قوة القلب تيجي ازاي والله انت الاحسن يا عم نور قوة القلب تيجي ازاي بان الانسان يكرر التجارب المرة التانية تبقى مش خايف فاكر أول مرة وقفت تصلي إمام كنت بتترعش بعد كده الحمد لله بقى- بقيتش تترعش بعد كده بقيت أقوى بعد كده بقيت تعرف آه، ترتل أو تعرف تجود كويس قول كده في كل حاجة كرر المواجهة بالله سبحانه وتعالى وتعلم ده كذلك العبادات والطاعات والذكر الكثير بيقوي القلب بيخلي القلب قادر وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتمونا كذلك من الأشياء اللي بتقوي القلب الذكر الكثير ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي يذكر الله كتير ربنا سبحانه وتعالى يجمده قدام عدوه قلت لكم قبل كده في حد مثلا آه، بي- بيحاربني في دعوتي عايز يمنعني من خدمة الدين عايز يأذينا في خدمة الدعوة عايز ي- ي- يمنع وصول الدعوة للناس لو اهتمت بيه ده ينقض التوحيد أو ده ينقص من توحيدك لله الملك كله بيد الله الأمر كله بيد الله على قدر توكلك على الله على قدر إهمالك ليه علشان كده أنا تبت إلى الله من الاهتمام بالناس اللي بيعاملونا بدعوتنا حتى لو بالدعاء عليهم أمال أقول إيه اللهم اكفنيهم بما شئت لما تقول اللهم اكفني بما شئت ربنا سبحانه وتعالى يصرفه وي وي وي ويشغله بما هو أهله يا جماعة خدوا بالكم لما واحد يكون عنده كلب هو عايز الناس تهتم بالكلب ده نباحه ي- يعمل دوشة للناس التانية كل ما تخاف من الكلب صاحب الكلب يتمسك بيه ويسلطوا عليك اكتر ويسلطوا عليك اكتر لكن يوم ما تهمل الكلب ربنا سبحانه وتعالى ينزع قيمة الكلب ده من صاحبه فيسقط من قلبه ويغيره ويشوف حد تاني وهي دي الكلمة المريحة اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت ماشي يا أصحابي طيب من أهم أسباب الأمان التوبة من الذنوب والظلم قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني إيه؟ يعني الناس اللي ما بيقترفوش أي حاجة فيها شرك خلي بالك قوي من الشركيات لأن الشركيات دي بتلوث التوحيد قال رسول الله أنت مش واخد بالك إن الشرك ظلم قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الظلم ثلاث فظلم يغفره الله وظلم لا يغفره وظلم لا يتركه أما الظلم الذي يغفره فظلم المرء لنفسه الذنوب ده ربنا بيغفره بالاستغفار لما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم تاني حاجة اه حديث صحيح يا أستاذ حسين حسين المشوادي أيوة حديث صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي رضي الله عنه لما قال له أجعل كل صلاة كل دعائي صلاة عليك أجعل كل صلاتي لك قال عليه الصلاة والسلام إذا يغفر ذنبك وتكفى همك يبقى ناخد بالنا إن من أهم أسباب الأمان التوبة من الظلم ظلم المرء لنفسه ده ربنا يغفره وظلم لا يغفره الله الشرك قال عليه الصلاة والسلام إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا لا يتركه الله حتى يوفي لبعضهم من بعض ياخدوا حقهم من بعض بقى سبحان الله العظيم صليتوا على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كذلك من أهم أسباب صرف الخوف لو عرفت بقى أنت خايف من إيه تحديدا من أهم أسباب صرف الخوف إن أنت ما تفكرش فيه ولو تفكير سلبي حتى يا جماعة في حاجة اسمها التفكير السلبي إن الواحد إن واحدة نفسها تنسى واحد أو واحد نفسه ينسى واحدة ان الوا- واحد نفسه ينسى انسانه واحد نفسه ينسى ذنب ما تقولش في السجود يا رب نسيني يا رب نسيني لا لا لا لا, لا. يا رب نسيني يا رب نسيني انت كده بتفكر نفسك بيه امال تعمل ايه انشغل فعلا حط حاجة جديدة قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا اشتغل حسنات جديدة الحسنات الجديدة تطرد منك تطرد منك إيه، الآثار اللي كانت موجودة للذنب ده كيف ننسى الذنوب بالحسنات الكتير كيف ننسى ما نخاف منه بالانشغال باللي بيحبونا انت خايف من ايه انا خايف من القبر لا لازم تبقى عارف ان ال- الخوف ده يبقى صح لو انت ترتب على الخوف بتاعك ده ذكر توبة حسنات لكن انت خايفة من القبر ومتبرجة طب انت خايفة؟ انا خايفة من ربنا خايفة من ربنا وبتعملي لمس ولا ولا ولا عايزة تقلعي الحجاب ولا ولا ولا الله امال فين الخوف يبقى انت مش خايفة يبقى دي اسمها وسوسة من الشيطان واضح؟ لكن لو واحد بيخاف من من القبر فعلا وبيجتهد في الطاعة والعبادات وبيجتهد في الحسنات ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا نقول له يا بختك يا ريتنا زيك لما حد بقى بيخاف وبيقول ان ده انا خايف انا خايف انا خايف وعمال يتفلت من الدين ويبعد عن الطاعه ويبعد عن الحسنات يبقى ده مش خايف من ربنا امال ده- دي وساوس بقى وعلشان كده من علاجه العلم تصوروا يا جماعه بنرد عليه نقول له ايه؟ بنقول له ما تخافش ما تخافش من القبر بنقول له ده بقى المريض بنقول له لا ما تخافش من القبر القبر فيه نعيم زي ما فيه عذاب ونقول ربنا بيحب يغفر ربنا بيحب يرحم ربنا بيحب يتجاوز ده امتحانات الدنيا دي كلها مش بسهولة ثلاث أسئلة من ربك ما دينك ما ما ما تقول في ذلك الذي بيس فيكم من ربك ما دينك من نبيك ثلاث أسئلة الحياة امتحاناتك اللي في الحياة كلها كانت أكتر من الثلاث أسئلة اللي هتسألها في القبر بس ربنا يثبتك سبحانه وتعالى أحيانا يكون العلاج بالغمر بالمواجهة زي ما قلت لكم في موضوع في موضوع اللي اللي, بي اللي بيخاف من الامتحانات امتحن اللي بيخاف من كذا اعمل كذا واضح الكلام اعمل اللي بتخاف منه وربنا سبحانه وتعالى هيوريك انه اهو حصل وما خفناش جبت خروف العيد ولادك خايفين منه هات ايد اللي خايف ده وحطها عليه الكلام ده مش دايما يكون صح لكن احيانا يكون فعلا علاج حط ايده عليه وكلنا واحنا بنحط ايده عليه نضحك خلصت الحكايه وانتهى الكلام ده هو اللي خايف منك ده هو اللي بيخاف منك بس وخلص الكلام الذكر على كل حال حرام حلال الذكر على كل حال حلال لو حد مثلا قاعد في البيت متخفف في هدومه ينفع يذكر ربنا اه ينفع يذكر ربنا سبحانه وتعالى يبقى عايزين ايه ما نسيبش الخيال يخوفنا ما نسيبش الخيال يقلقنا لا خلينا واقعيين ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى عالج الخوف والأرق والقلق ده بإيه؟ بالسبحة بالمصلية ممكن حالة تكون محتاجة تروح للدكتور ممكن ممكن حالة تكون محتاجة تروح كذا إنما مش كل الناس محتاجين لكده ممكن حد ركعتين يرتاح ينشغل ما يقعدش لوحده ما تقعدش لوحدك ما م- لا سمح الله ما تلطميش ما لا سمح الله ما ما, ما ترقصيش ما- امال تعملي ايه انفتحي على صحبة صالحة انفتح على صحبة صالحة تكلمك عن ربنا وتكلمك عن الذكر وعن العبادة افتح قناة الرحمة قناة الندى اتفرج على المشا... على مشايخنا لما تقعد وانت شايف شيخ من مشايخنا الكبار تشوفه سي... ال... ش- الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كنا إذا حارت بنا الظنوب و وجدنا في قلوبنا أتينا شيخ الإسلام فما هو إلا أن نراه فيذهب عنا الذي كنا نجد لما تفتح قناة الرحمة وتلاقي في وشك كده الشيخ محمد حسان ممكن قلبك يحس بالأمان تفتح قناة الرحمة تشوف الشيخ مصطفى العدوي ممكن قلبك يحس بالأمان ممكن تفتح آه، قناة الرحمة تلاقي شيخ بيبكي من خشية الله تحس بالأمان الصحبة الصالحة ربنا ينفعنا وعنكم ويرضى عنا وعنكم ويسترنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أولياء الله ومن أحباب الله شيخ صلاح الدين منورنا أهلا بيك ربنا يرضى عنك ويبارك فيكم يا رب طيب يا أحباب أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم م- في حل مش ما فيش حل مش ما تقعدش كده آه، أو تقعد كده أنت إيه آه، وسايب نفسك للخوف أو متوتر وتعضعض في إيدك آه، لا ما تخافش في حل في حل ايه الحل اسأل اسأل اعمل ايه امسك سبحتك وامسك مصحفك وقوم اتوضى لله سبحانه وتعالى وصلي ركعتين وحاسب عنك ما كنت تجد ما تخافش صاحب الشجعان صاحب الصالحين صاحب الطيبين اسمع عن الشجاعة شوف تجارب الناس اللي ثبتوا واللي مروا بابتلاءات كتير وكانوا حاسين بالأمان أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وأن يرضى عنا وعنكم وأن يسترنا وإياكم ستر الجميل أنا زعلان إن أنا طولت في اللايف النهاردة بس آه، أتمنى يكون كان مفيد ما تنسوش بقى هاتوا كتاب آه، حصن المسلم وموجود نسخة منه على أندرويد وعلى App Store نزلوه على التليفون واجتهدوا في أذكار النوم عشان ربنا يصرف عنكم الخوف ويصرف عنكم الأرق أنا عايز أقول ال- ال- ال- يلي خايف أنت مش أنت مش إنسان وحش أنت مش إنسان وحش أشجع واحد في الدنيا من أشجع الناس في الدنيا سيدنا خالد بن الوليد سيدنا خالد بن الوليد كان بيتفزع وهو نايم صدقوا بقى من كتر ما هو بيحارب في سبيل الله فكان ممكن آه، اخيرا اخيرا انا ثبتت كومنت تحت اهو في 10 صيغ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام لازم كلكم تاخدوها انسخوها و آه، او آه، احتفظوا بيها وكل صيغه من ال- من العشره دول قولها 10 مرات كده يبقوا 100 بصيغ مختلفه متنوعه جميله قولها يا لو سمحت حطوا لنا ال- ال comment ده برضو في ال- في اليوتيوب في البث اللي في اليوتيوب قولها كل صيغه من الصيغ دي قولها 100 مره كده يبقى انت صليت على النبي 1000 مره بصيغ مختلفه جميله امال انت عايزه بقى يعني ما يبقاش في حل يعني انت فرحانه ان انت بس انا خايفه انا خايفه وخلاص انا متضايقه انا متضايقه وخلاص انا مغمومه انا مغمومه وخلاص ولا عايزه حل عايز حل يبقى اعمل لازم تمد ايدك وتاخد الدواء لازم تلبسي وانت تنزلي تروحي آم، آه، تكشفي هو ده الحل ادي الدواء جالك اهو الصلاة على النبي اهي الناس جايين لكم الناس بتوع يوتيوب بيسألوا على الصلاة على النبي يا جماعة حد يحط لنا ال- الصلاة صيغ الصلاة على النبي في, في البث بتاع اليوتيوب ربنا يجعلهم في صحائفكم يا رب ماشي يا حبايبي هسيبكم بقى دلوقتي ونقول اذكارنا اللي ما قالش اذكار المساء واللي ما قالش اذكار النوم يقولها وبكره ان شاء الله اقول لكم سيدنا خالد بن الوليد لما راح قال للرسول عليه الصلاه والسلام انه بيتفزع وهو نايم كتير بيتخبط انت متخيل يا حاج اشرف مش مهندس اشرف متخيل سيدنا خالد بن الوليد ده كان بيشوف قد ايه رقبه متقطعه كان بيشوف قد ايه دم فيا ترى عملي والناس اللي عندها حس المسلم هتعرف لوحدها من غير ما اقول لكن اقول لكم انا بكره ان شاء الله عز وجل في موعدنا الساعه 9 مساء باذن الله عز وجل اقول لكم الرسول عليه الصلاه والسلام قال بيقول ايه علشان ما يتفزعش وهو نايم وما يخافش ونكمل بكره ان شاء الله رحلتنا مع الذكر ويا رب يكون مجلسنا النهارده مفيد اللي استفاد بقى يكتب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وينشر البث ده على آه، صفحته دلوقتي وربنا يتقبل منا ومنكم ويعفو عنا وعنكم يا رب. وبص على كومنتات اليوتيوب حبايبي دول في وقت ابوها توفاه الله صار له سنة ونص لا تلبس جديد ولا تهتم بنفسها وهي بتسمعنا دلوقتي لا لا النياحة دي حرام النياحة دي حرام قولي الحمد لله وبس بص احفظي الكلمة دي الله خير لك منه والله خير له منك يبقى ربنا خير لك وربنا خير له خير لك منه وخير له منك رقم التليفون 011 23 600 600 ده تبعت له كلمة اشترك 011 23 600 600 ابعت له كلمة اشترك على واتساب هيبعت لك كل يوم رسالة و آه، 0100 85 85 9 85 ده انت تبعت لي الرسالة وانا ارد عليها ان شاء الله عز وجل يبقى الرقم الاولاني ده مع ادمن مش معايا 0 11 23 600 600 ابعت له كلمه اشترك هيبعت لك كل يوم رساله والرقم الثاني 0 100 85 85 9 85 ده ان شاء الله عز وجل ه- آه، اقرا رسالتك بنفسي وارد عليها ان شاء الله عز وجل في رقم ثالث رقم الجروبات رقم الجروبات ايه 03 واحد بس رقم ال- رقم الجروبات ده انت تضمه لجروب واتساب وتخليه ادمن في الجروب صفر تلات وحيد خمسة وتسعين تلات وحيد خمسة وعشرين صفر تلات وحيد خمسة وتسعين تلات وحيد خمسة وعشرين خلاص آه، الناس اللي عايزانا نكتبه اكتبوا يا جماعة الأدمن يكتب لنا الثلاث أرقام عشان نثبتهم خلاص البث خلص يا جماعة يلا اكتبوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك وشيروا على صفحتك وتوكل على الله ربنا يجمعنا على طاعة الله وعلى حب الله ونتقابل بكرة ان شاء الله بيقول ايه بقى يا شيخ لو خطبني شخص واتكلمت معاه بدون علم والدي هل هذا اسم انا بعتذر عن كل اسئله الخطاب ما بجاوبهاش اسئله الخطوبه بعتذر عن الجواب ليه اهو السؤال التاني اهو يا شيخ لو آه، ينفع اتكلم مع خطيبي من غير مخالفات شرعيه لا انا ما بجاوبش على الاسئله دي ليه علشان الناس أنا- انا عايز افيدك انا عايز افيدك والناس ربنا يرزقنا التقوى يا رب بيسال فما ينفعش اقول لك حلال ولكن حلال ما عدا ما ينفعش ليه ما ينفعش انا اقول لك كده علشان هو بيسمع حلال ويجري وهو ما بيعملش اللي بعده ولكن ربنا ييسر زواجك يا زهر يا رب يا رب كل الاخوات اللي عايزين يتجوزوا ربنا ييسر لهم الزواج يا رب من تحب وترضى وكل المحرومين من الذريه ربنا يرزقهم الذريه يا رب ويا رب كل اللي نفسهم في ذكران ولدان يا رب اديلهم يا رب وحقق لهم امانهم احنا بنشحت من الادمن يتكرم ويحط لنا ارقام التليفونات ربنا يهديه يا رب انا هخليك يا باشمهندس اشرف يا جوهر انت بقى ال- الادمن في جروب ربنا يعفو عنك يا رب والله. انت بقى ال- حافظ الثلاث نعمة حطهم يعني. ربنا يجمعنا على حب الله وعلى طاعة الله شيخنا واللي مش بيخرج يطلع صدقات ازاي كنا متعودين دايما قبل كده اه بالمناسبة بالمناسبة آه، يفكروني كل يوم أقول للناس اللي بيحضروا البث كل يوم فكروني كل يوم أقول آه، يعني اعمل الخير بنفسك أو بواسطة حد أنت تثق فيه ما تعملوش خير عن طريق الجمعيات خالص خلاص كل الناس اللي بتنشر دول على على التلفزيون ما ت- ما تتعاملش معاهم تتعامل بس عن طريق ال- اعمل الخير بنفسك او بواسطة حد انت تعرفه وواثق في دينه خلاص لما جربنا نعمل الصدقة الجارية بنفسنا لقينا الفرق شاسع بينها وبين الجمعيات اللي بتصرف في الإعلانات الأرقام الرهيبة دي وإحنا ما بنتهمش حد في أمانته ولا في ذمته إنما بنقول اعمل خير بنفسك خلاص ربنا يتقبل منا ومنكم ويعفو عنا وعنكم وطبعا أي حد أي إعلان تشوفوني أنا طالع فيه اعرفوا إن أنا آه، بريء من الكلام ده وما ليش علاقة بيه وسبتهم من فترة طويلة جدا و... لكن ربنا يجعلني يا رب أيقونة لفعل الخير يعني يا رب أكون مفيد ويا رب أكون مفتاح خير للناس بالله عليك يا شيخ رد علينا في موضوع الخطوبة اتقي الله ات- اللهم اجعلنا متقين هل قراءة لا إله إلا الله سبعون ألف مرة تنجي من عذاب النار رقم السبعين ألف ما يعني مش مشروع لكن لا إله إلا الله تنجي من عذاب النار لو قلتيها مرة بإخلاص أو لو رددتوها كتير ربنا يتقبل منا ومنكم ماشي يا احباب انا احبكم في الله ربنا يجمعنا على حب الله وعلى طاعه الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ما شفتش سؤالك يا سيدي مرزوق ابعته لي على واتساب 0100 85 85 985 السلام عليكم ورحمه الله